باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن حياه القوه وحياه النصره في المسيحيه القوه والنصره واعتمد في ذلك على بعض آيات من سفر نشيد الأناشيد أيضا هقول شوية آيات وبعدين نخش في الموضوع بيقول قد شبهتك قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون وطبعا الآية دي تدل على أن هذا ليس حبا شبابيا فمش ممكن أي بنت واد يقول لها أنت زي فرس في مركبات فرعون دي كانت ترفضه مش معقول أبدا دي في إصحاح واحد آية تسعة وبعدين يقول هو ذا تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل ناس جبابره وقابضون سيوفا ومتعلمون الحرب وبعدين ايه تاني في اصحاح ستة انت جميلة يا حبيبتي كترصة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألويه حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتان مرهبة كجيش بألوية طبعا مش ممكن ده يكون حب جزداني برضو واحد بيحب الواحدة يقول لها انت مرهبة كجيش بألوية مش معقول وبعدين يقول من هي المشرقة مثل الصباح برضو في إصحاح ستة جميلة كالقمر طاهرة كالشيء كالشمس مرهبة كجيش بألوية مرة ثانية فمن هذه الحبيبة المرهبة محبوبة ومرهبة كجيش بألوية طبعا مش مش مرهبة بالنسبة لربنا مش مرهبة بالنسبة لأي واحد عايز ياخدها من ربنا تبص له بصة كده تيبسه كجيش بألوية ألوية جمع لواء جمع لواء لواءات الجيش تلاقي الجيش متكون من ألوية من كذا لواء كل واحد بيقود لواء وهي زي جيش بألوية يعني مش كلواء ولا فرقة ولا فصيلة ولا سرية ولا كتيبة دي ولا لواء حتى ولا قلاي دي دي مرهبة كجيش بألوية مجموعة ألوية تكون جيش هذه هي النفس البشرية التي عاشت مع الله فأخذت من قوة الله في حياتها البعض يفهمون حياة الوداعة والاتضاع فهما خاطئا قد يظنون فيه ان الانسان يبقى ضعيف ومسكين وغلبان اما رجل الله فهو انسان قوي جبار من جبابرة الحرب مرهب كجيش بألوية كفرس في مركبات فرعون له قوة من الله ولذلك لما ربنا أراد أن يرسل تلاميذه قال لهم انتظروا لغاية لما تاخدوا القوة ولا تسلكوا كضعفاء ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا قال لهم هتاخدوا قوة قوة من الروح القدس وحينئذ تكونون لي شهودا ولذلك الكتاب يقول ملكوت الله كان ينتشر بقوة أو ملكوت الله يأتي بقوة وكان أولاد الله عندهم قوة حتى في خدمتهم استفانوس كان يتكلم وقف امام مجامع لم يستطيعوا ان يقاوموا الروح والقوه التي كان يتكلم بها كان ملكوت الله ينتشر بقوه والمسيحيه باستمرار هي ديانه قوه ولكن قوه الروح مش قوه الجسد مش قوة العناد مش قوة عالمية قوة روحية قوة الروح وهو يعمل في الإنسان ولذلك الكنيسة قوية مرهبة كجيش بألوية جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألويه واولاد الله هم جماعه الغالبين جماعه المنتصرين على الاقل في فتره العالم جماعه المقاتلين ولذلك نجد عباره جميله موجوده في اول سفر العدد لما ربنا اراد ان يعد شعبه فقال ايه قال احصوا كل الجماعه مين الجماعه دي اللي هنحصيها قال من ابن عشرين سنه فصاعدا كله خارج للحرب من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب الأشخاص الناضجين الأشخاص الأقوياء الأشخاص الخارجين للحرب الذين يحاربون حروب الرب في قوة أدي دول أولاد الله اللي بيحارب بيهم اللي بيغلب بيهم العالم اللي بيغلب بيهم العالم لما نقرا سفر الرؤيا نرى صوره جميله للمسيح يقودنا في موكب نصرته يقودنا في موكب نصرته وكل ملاك من ملائكه الكنائس السبع كان بيسمع العباره دي من يغلب أعطيه كذا وكذا من يغلب أعطيه إكليل الحياة من يغلب أعطيه اسما جديدا من يغلب أجعله عمود في هيكل الله من يغلب يرث الملكوت انت حاليا على الارض في فترة حرب حرب مع الشيطان حرب مع الجسد حرب مع المادة تغلب تنتصر تاخد اكليل من يغلب تغلب ازاي الله يقودك في موكب نصرته ولذلك الكنيسة الغالبة احنا بنسميها الكنيسة المنتصرة بنقول فلان جاهد الجهاد الحسن على الارض واكمل السعي واخيرا انتقل الى الكنيسة المنتصرة الكنيسة الغالبة التي تأخذ أكاليل أكاليل الغلبة إذا المسيحية ليست ضعفا ليست ضعفا دي قوة ونصرة ولا بد انك انت تنتصر وسيحاربك الشياطين ويحاربك الفكر وتحاربك كل انواع الخطايا ويحاربك الناس الاشرار ولكن تصمد وتقاتل وتنتصر ازاي بولس الرسول قال كده في افسس الستة قال اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته مش بس في قوة ربنا دي في شدة قوته البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات ده أنت في قتال في حرب مع أجناد الشر الروحية وبتحارب إزاي بيقول من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير اثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق ولابسين درع البر انسان بيقاوم الشيطان وبطرس الرسول لما بيقول ان ابليس زي اسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه بيقول فقاوموه راسخين في الايمان قاوموه مش تشوف الشيطان تهرب منه ولا تخاف قاوموه راسخين في الايمان وبيقول قاوموا ابليس فيهرب منكم في مقاومه في حرب في جهاد في رجاله مع ربنا من كل ابن عشرين سنه فصاعدا كل خارج للحرب انت بتخرج بالمعمودية تخرج للحرب على طول خارج للحرب ولابس درعك ولابس سلاحك ولهذا بيقول منطقوا احقاءكم زي ما يوحنا كان لابس منطقة على حقويه مستعد رابط ومستعد ورابط ولبس المنطقة رمز للجهاد ورمز للحرب من أجل الله قاوموه راسخين في الإيمان هتصارع مش مع لحم ودم مع أجناد الشر الروحية وما تخافش أبدا وهذه الحرب الروحية ربنا شرحها كتير لأرميا النبي وقال له ما تخافش منهم وأنا هجعلك كمدينة حصينة وكأسوار من نحاس يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك حياة النصرة جميل جدا إن الإنسان يحيا في حياة النصرة يشعر أن القوة التي أخذها من الله لم تضع عبثا وأنه ماسك سلاح الله وبيشتغل بيه وكل يوم يغزو أرض جديدة من أجل ربنا وكل يوم يضم قطاعا جديدا الى مملكه الله وكانت كلمه الرب تنمو وتزداد ازاي قوه قوه من ربنا هذه القوه اعطانا فيها الله سلطانا على جميع الشياطين وقال لنا فيها تدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو وأخضع كل شيء تحت قدميه ومنذ أن خلق الإنسان خلق قويا وصاحب سلطان آدم في الجنة كان قوي وكان صاحب سلطان وأعطاه الله سلطانا على كل كائنات الجنه لكنه انهزم في الحرب لكن كان عنده قوة وبدأت أسلحة الله توزع على المؤمنين لذلك المؤمنون أشخاص مسلحون بسلاح الله الكامل يا ريت قلب سلاح واحد قلب سلاح الله الكامل بكل أنواع الأسلحة معك سلاح الإيمان وسلاح البر ومعك سلاح الصبر أحيانا ومعك قوة تقاوم بيها كل ضربات العدو هذه القوة وجدناها ظاهرة في أنشودة داوود الحلوة اللي بيقول فيها إيه إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن الحصاة والمقلاع في يدي وجليات تحت قدمي أغني أغنية لله هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل ونحن باسم الرب قمنا واستقمنا دول سقطوا لكن احنا لا في قوة في سلاح الله الكامل صحيح انا اشبه حبيبتي بفرس في مركبات فرعون فرس بيخش في الحرب قصاد السيف وقصاد القتال وبيهجم في مركبات قتال مش في مركبات فسحه فرس في مركبات فرعون ادي النفس البشريه هل تشعر بانك فرس في مركبات فرعون هذه هي النفس التي قال عنها الله مرهبه كجيش بالويه عارفين النفس المرهبه دي ربنا بيفتخر بيها يفتخر بيها وما يهموش لما يرميها في وسط في وسط الحرب يقف الشيطان قصاد ربنا وبعدين ربنا يقول للشيطان هل وضعت قلبك على عبد داوود على عبد ايوب فانه ليس مثله راجل كامل ومستقيم ويتقي الله ويحيد عن الشر ده ربنا بيتحدى الشيطان بأيوب يقول له تقدر على ده تقدرش عليه أبدا رجل ليس باسمه ماله يا رب أيوب له نفس مرهبة كجيش بألوية دي قوة عجيبة دي مش معقولة الكلام ده ويروح الشيطان وما يقدرش على أيوب ويخرب البيت ويبوت العيال وما يقدرش على الراجل ويضربه بالقروح وما يقدرش عليه نفس مرهبة كجيش بألوية خليك فرس في مركبات فرعون شديد كده مش واحد تجرى له حاجة يقول أنا تعبت نفسيتي تعبانة اتعقدت ببكي مش قادر هسيب الكنيسة إيه اللي شغل العيال ده ده كلام مش شغل رجال الله اللي, اللي بيقول جبابرة يحملون سيوفا وكل راجل منهم سيفه على فخذه من هول الليل ايه اللي اتعقدت وتعبت ويئست وخفت هذا كلام اليأس ليس كلام الأقوياء ليس كلام الأقوياء ما دام معاك صلاح الله الكامل ما تخافش أبدا الشيطان هو اللي يخاف منك مرهبة مرهبة يعني بترهب غيرها بتخوف بتخوف فعلا نفوس القديسين كانت تخوف الشياطين لما القديس ابو معار راح جزيرة فيله قعدوا يصرخوا الشياطين ويقولوا له سبنا لك البرية بتاعت واد النطرون جاي لنا هنا بتجري ورانا وقعدوا يعيطوا يصرخوا ناس أقوياء قصة قلتها لكم زمان وجت في البستان قديس من القديسين جاي حرب شيطان ربطه خارج القلاية وجه شيطان تاني ربطه خارج القلاية وواحد تالت ايه يعني ايه ربطه خارج القلاية ده الواحد يقف قصاد الكلمة دي ويقول سيب الوعظة شوية وسيب نسرح في العبارة دي يعني ايه ربطوا خارج القلاية وبعدين بعد ما ربطتهم قعدوا يصرخوا فبص لهم القديس وقال لهم امضوا واخذوا واخذوا يعني امشوا وكسروا مشوا يصرخوا يقدروا على مين حبيبتي مثل فرس في مركبات فرعون ربنا يبص للنفس دي اللي ربطت الشياطين ويقول حبيبتي اشبهها بايه بفرس في مركبات فرعون الحياة الروحية هي حياة قوة قوة إلهية في النفس بتعمل فيه سواء من ناحية الحرب ضد الخطية أو من ناحية الخدمة نفسها في إنسان بيخدم بقوة كل كلمة تخرج من فمه قوية وفعالة كل كلمة تخرج من فمه لا ترجع فارغة فيها قوة الروح المسيح لما كان بيتكلم كان قوي عشان كده قيل عنه انه كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة كلام بسلطان الناس قالوا لم نسمع كلاما مثل هذا ليه في قوة فرس في مركبات فرعون مرهبه كجيش بألوية جبابرة من جبابرة الرب ولهذا كانت كلمة الرب تنمو وتزداد خدمة قوية خدمة ملتهبة بالروح القدس نسمع ان بولس يتكلم وهو اسير اسير مربط بالسلاسل وماسكينه الجنود يقول لما تكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعب فيليكس الوالي عمرنا ما شفنا والي بيرتعب امام الاسير بتاعه قاضي بيرتعب امام المتهم دي ما حصلتش ابدا ارتعب فيليكس الوالي من ايه من قوة الكلمات التي يتكلم بها بولس قال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا قال له بقليل وبكتير ده راجل مش همه حد راجل قوي وبولس الرسول يتكلم امام اغرباس الملك وهو اسير قصاده وبيتحاكم وده ملك يقول له اتؤمن ايها الملك اغرباس بالانبياء انا اعلم انك تؤمن مش قادر يتكلم اغرباس قال له طب روح دلوقتي وانا لما الاقي وقت ابقى اجيب مش قادر ده ايه ده ده بيكلمه بقوه اتؤمن انا اعلم انك تؤمن يجي انسان يتكلم كلمتين بتوع ربنا ويبقى مكسوف وخجلان وبيتلجلج لا ده ده قوه ده داوود قال تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم اخزع شايفين الكلام تكلمت بكل... بكلام بك... بكلامك بشريعتك بناموسك امام الملوك وايه ولم اخزع في قوه قوة موجودة في إنسان بتاع ربنا تعجبني كلمة قالها الأنبا أنطونيوس لما زاروا القديس أبا مقار قعد معاه شوية وبعدين الأنبا أنطونيوس قال إيه إن قوة عظيمة تخرج من هاتين اليدين كلام كده يبس قوة عظيمة تخرج من هاتين اليدين في انسان تقعد معاه تشعر انه قوي يقدر يشيلك يشيلك ويشيل خطاياك ويشيل طباعك حتى الوحشه ويشيل مشاكلك يحطك على كتافه ويمشي بيك وواحد تاني تجره في السكه ويعطر وتجره وتبقى انت اللي عايز تشيله فين اولاد الله لازم يكون عندهم قوه لهم سلاح الله الكامل اخذوا قوه من الروح القدس اخذوا قوه من النعمه الالهيه اخذوا قوه صلاه قوه صلاه قوه في الخدمه قوه في السلوك في التصرف مش واحد تكلمه يداري الكلام بكذبة وتكتشف الكذبة يداريها بكذبة تاني الكذبة ده عنده قوة ده ده قاعد يتعثر يمينا وشمالا بصله كده وترسي لحاله خارت قواه يجي الشيطان يقول له ويلاه منك يا مقاره ويلاه أي شيء تفعله ونحن لا نفعله وبشيء واحد بتغلبنا بالتواضع التواضع له قوة أيضا التواضع ممكن يغلب ممكن يغلب الشياطين أنبا أنطونيوس بيقول أبصرت فخاخ الشيطان مبسوطة على الأرض فقلت يا رب من يفلت منها قال له المتواضعون يفلتون منها لأن المتواضعون عندهم قوة وأحيانا كانت قوة الاتضاع بتحرق الشياطين اوعى تفتكر القوة يعني تعمل كده آه، فتونة لا ده بالاتضاع له قوة ليست من قوة العالم جولياط كان له قوة عالمية قوة سلاح وقوة جسم وراجل طويل وعريض والبتاع الصغير ده داوود ده كان أقوى منه لأن فيه قوة من روح الله قال له أنا آتيك باسم رب الجنود واسم رب الجنود ده قوة قوة معاه أنت عندك قوة ولا ما عندكش قوة ويقول الكتاب اختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الاقوياء الضعفاء دول اللي باينين امام العالم ضعفاء متواضعين وغلابه ومساكين ربنا بيخزي بيهم الاقوياء بيخزي بيهم الاقوياء وهكذا بداود أخذ جولياط إذا عشت مع الله فخذ منه قوة لا تعتمد على قوتك البش البشرية ولا على قوة ذراع إنما على قوة الرب وخش في حروب الرب وانتصر وداود يقول ايه احاطوا بي مثل النحل حول الشهر والتهبوا كنار في شوك وخفت منهم ابدا وباسم الرب انتقمت منهم يمين الرب رفعتني يمين الرب صنعت قوه فلن اموت بعد بل احيا وأحدث بأعمال الرب دي أغنية الناس المنتصرين اللي عاشوا مع ربنا مهما أحاطت بيهم المشاكل ومهما أحاط بيهم العدو أحاطوا بي مثل النحل حول الشهر والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم يمين الرب صنعت قوه يمين الرب رفعتني فلن اموت بعد بل احيا دي اغنيه اغنيه فرس في مركبات فرعون اغنيه فرس في مركبات فرعون منين ما تلاقي نفسك وقعت في الخطيه قول فين القوه مفيش طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء أقوياء بقوة عالمية لكن قوة الله قوة ربنا سور حصين حول الإنسان داوود يقول إيه قوتي هو الرب قوتي هو الرب خلاصي هو الرب هل انت قوتك الرب نفسه وليك قوة يعني ليك الرب ولابس القوة يعني لابس الرب مش قوة العالم أبدا لما داوود لبسوه لبس العالم الدرع والخوذة والحاجات دي رماهم قال لهم أنا مش مؤلف على الحاجات دي دي ما تنفعنيش أنا عايز قوة كده من ربنا كده اسم رب الجنود الشهداء كانوا بيربطوهم ويمسكوهم ويقفوا قصاد ولاه وقضاه كمتهمين وعذابات وفي كل قوة كانوا ينتصرون وعمرنا ما شفناهم خافوا قوة كبيرة جواهم كل العذابات دي ما كانتش تأثر ولا التهديدات ولا الإغراءات ولا التهديدات ولا حاجة أبدا قوة كبيرة موجودة في الناس دول يقول له اهرب يا شيطان يمشي نريد القوة من ربنا التي تستطيع أن تصنع عجائب في الإنسان القوة التي تقيم المسكين من التراب وترفع البائس من المزبلة لكي يجلس مع رؤساء شعبه قل له يا رب أنا هذا البائس اللي ترفعني من المزبلة أنا هذا المسكين اللي تقمني من التراب لكي أجلس مع رؤساء شعبك ليس لي يا رب قوة اعطيني قوتك أنت ليس لي سلاح اعطيني سلاحك الكامل أنا لا شيء قدامك ولكن بك أستطيع كل شيء في قوة من عندك ده أولاد الله مش لهم قوة ضد الشيطان ولا ضد الخطية ده لهم قوة مع ربنا نفسه مع ربنا نفسه زي يعقوب اللي بيقول جاهد مع الله والناس وغلب النفس البشرية اللي ربنا يقول لها حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني موسى النبي اللي يقف قصاد ربنا ويكلمه ويجادله وبعد ما يجادله ويقول الكتاب فندم الرب على الشر وقال له طب خلاص ايه ده هو مع ربنا حاجه مش معقوله دي ناس لهم قوة في الصراع مع الله يعني يقف مع ربنا ويتخانق مع ربنا ويصارع مع ربنا وما يسيبش ربنا غير لما ياخد منه قوة يقول له لا أتركك حتى تباركني لا أتركك يعني ايه هتقول لي ان انا حشرة قدامك اهو حشرة وهلبت فيك ومش هتركك برضه وهحشر نفسي في, في مجالك لغاية لما اخد منك قوة قوة واحد يجادل مع ربنا ده في ناس لهم قوة في الصلاة يتناقش مع ربنا ويجادل وياخد ويدي ويقنع الله ويبقى ربنا مبسوط ناس عندهم قوة تلاقي ربنا يقول لموسى اتركني اهلك هذا الشعب اتركني اتركني وانا مين انا اللي اتركك لا انا مش قادر مش قادر عليك انت ماسك فيا اتركني صدقوني الواحد يقف قصاد الآية دي كده ويسرح جواها شوية إيه اللي ربنا بيقول له اتركني أعمل كذا طب أنا مين يا رب اللي أتركك ولا خليك ولا بتاع ناس لهم قوة لهم قوة حتى مع ربنا أصل ربنا بيستريح جواهم بيجد راحته فيهم ينظر إلى قلب الواحد فيهم ويقول ها هنا أسكن لأني اشتهيته بياخدوا قوة الإنسان بياخد قوة لما يتحول إلى صورة الله ومثاله ما دام صورة الله يبقى ليه قوة لما يبقى ابن حقيقي لله الابن له قوه عيشوا في حياة القوة وفي حياة النصرة وفي حياة الغلبة الحقيقية ولا يكون لكم روح الانهزام ولا روح الفشل ولا روح الخوف من العدو عارف امتى تخاف لما قلبك يتعجرف من جوه وتفتكر انك انت اللي قوي دي تخاف لكن ما تفتكرش انك انت قوي يقول أنا أضعف الناس وربنا هيديني قوته ولما يديني قوته أبقى فرس في مركبات فرعون أنا لا أملك سلاحا لكن ربنا هيديني سلاحه ولما يديني سلاحه أحارب حروب الرب وأنتصر أدي ربنا اللي بيدي قوة في إنسان قوته في الذكاء في الحيلة في السياسة في العمل البشري لكن دي قوة عالمية ما بتنفعش قصاد ربنا ما تنفعش كعملة زائفة كعملة زائفة لا تشت... لا تستطيع أن تشتري بها ذهبا مصفى زي اللي قال عليه في سفر الروح تقدرش ربنا يقول لك ما تنفعش الحاجات دي يا حبيبي فلتكن لك قوة الصلاة وقوة الاتضاع وقوة الانسحاق أمام الله وقوة الجهاد في حروب الشياطين وقوة النفس الأبية الطاهرة التي لا تنهزم أمام حيل العدو تغني للرب كل يوم أنشودة جديدة وتفرح بالرب في قوة قوة ليك كفرد وقوة للكنيسة وقوة بمعناها الحقيقي في إنسان يفتكر لما يهدم واحد في مناقشة إنه قوي أبدا في إنسان يفتكر لما يبرر ذاته يبقى قوي بالعكس القوي هو اللي يعترف بخطيته مش اللي يبرر ذاته القوي مش الشخص اللي يقول انه بلا خطية القوي هو الشخص اللي يقول انا كل خطية ليست القوة ان تنتصر على الاخرين انما القوة انك تربح الاخرين والقوة انك تحتمل الاخرين كويس الانسان يكون قوي لكن لازم يكون فاهم ما هي القوه بمعناها الحقيقي مش القوه ان واحد يقول لي كلمه رد عليه باتنين انما القوه ان انا استطيع احول الخد الاخر واستطيع امشي الميل الثاني واستطيع احتمل أطلب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعف الضعفاء اللي بيحتمل هو القول خليك قوي بالمفهوم السليم مش بالمفهوم العالمي وخلي قلبك واسع يستطيع أن يحتمل كل شيء ويصبر على كل شيء ويرجو كل شيء الانسان اللي بيغضب بسرعه مش قوي واللي بيخبط فدا وفدا مش قوي واللي بيفتخر بنفسه مش قوي القوي هو الانسان الذي له نقاوه القلب فيصبح قلبه القوي عباره عن قوة كبيرة طاهرة كالشمس جميلة كالقمر مرهبة كجيش بألوية وكل الذين عاشوا مع الرب أخذوا من قوته تركوا قوتهم الذاتية وأخذوا من قوة الله موسى ترك قوته القديمة اللي ضرب بيها المصري ووقعه على الأرض وعمل هيصة تركها وراح في البرية تخلص من قوته ولما رجع لربنا وقال له لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس اصبح الشخص القوي لانه اخذ الاتضاع واخذ النقاوه وترك الغرور وترك الاعتماد على النفس نريد نفوسا قويه تحارب حروب الرب قويه بالروح القدس وقويه بالطهاره والقداسه وقويه بعمل الله فيها وقويه بحياه النصره وقويه في حياه الخدمه وقويه في الصلاه قويه في كل شيء فليكن الرب مباركا من الان والى الابد تفضلوا